أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكمل مستعينين بالله عز وجل ما نحن بصدده وهو الكلام عن شرح هذه الرسالة المباركة للإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قبل الشروع في المقصود إخواني أريد أن أنوه على أصل من أصول أهل السنة والجماعة ومن خلال الأصل يتم الجواب عن هذا السؤال الذي أرسله لنا بعض إخواننا وهو أن من أصول أهل السنة والجماعة التي لا خلاف البت بين أحد منهم ولم يخالف في ذلك الأصل إلا أهل البدعة وأهل الضلالة هو لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعصمة الله عز وجل له وعليه فكل أحد من الأمة من أول أبي بكر وهكذا إلى قيام الساعة احتمالية الخطأ عليه واردة احتمالية الخطأ عليه واردة فإذا سمعنا قولا لبعض أهل العلم المشهود لهم بالصلاح والاستقامة وخالف الدليل فهذا هو الطبيعي يعني الرجل في هذه الحالة ما خرج عن بشريته وما خرج عن المنتظر منه فالأصل في بني آدم الخطأ كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذا لما نسمع من الإمام الجويني أو الإمام النووي أو الإمام ابن حجر أو أي إمام من الأئمة شيئا فيه مخالفة للدليل ما الواجب علينا تجاه هذا الخطأ وهذا الزلل أول شيء حسن الظن بهذا العالم بأنه لم يتعمد مخالفة الدليل الأمر الثاني الاعتقاد بأن هذا العالم في خطئه انتفى عنه الإثم وثبت له أجرا واحدا والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران ده الاعتقاد الثاني أو الأمر, الأمر الثالث لا يحملنا الخطأ الذي اتضح لنا من العالم أن نشهر به أو أن نقلل من قدره أو أن نترك علمه أو أن نشغب عليه هذا الكلام ينصب على أئمة السنة وأئمة السلف من المجتهدين أما إذا كان الأمر صدر من صبي لا يدري ما يقول أو ممن لم تقلم أظفاره في شريعة الله فهذا لا وزن له ولا قيمة ولا يسمع لقوله ولا يتابع في مقاله ولكن كلامنا ده عن الأئمة الكبار أئمة السلف كالأئمة الأربعة ومن حذا حذوهم واقتفى أثرهم مسألة الخطأ ده وارد أيضا وهذا دللنا عليه حينما تكلمنا عن وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان قلنا إن خفاء الدليل على العالم أمر لا غبار فيه على العالم يخفى الدليل عليه هذا شيء طبيعي يا اخوانا خفيت بعض الأدلة على صديق الأمة وعلى عمر بن الخطاب وعلى علي بن أبي طالب وعلى كثير من أهل العلم خفيت الأدلة عليه لأن الذي يحيط بكل العلوم الشرعية لا يوجد أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمسألة خفاء الدليل عليه شيء طبيعي مسألة أنه هو يجتهد ويخطأ في المسألة شيء طبيعي وأذكركم بقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري عندما تكلم عن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله الحديث قال وفي الحديث وفي الحديث أن السن أن السنة قد تخفى على بعض الأكابر ويطلع عليها أحدهم وفيه أيضا أن السنة لا تعارض بالآراء ولو قويت ولا يقال كيف خفي ذا على فلان يبقى أما أنا أسمع السؤال اللي أخونا ذكره بأن الإمام الحرمين قال كذا أو الإمام فلان قال كذا هذا يخفض شيء طبيعي فعشان كده من أصول أهل السنة لزوم اتباع الدالل وحرمة تركه لقول فلان أظن والعلم عند الله أن ال- من خلال هذا الكلام اتضح الجواب لأخينا نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يجنبنا وإياكم الزلل وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق حتى نلقى الحق على الحق آه، نكمل إن شاء الله ما قاله الإمام المبدل عليه رحمة الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وبعد ذلك وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يعني بذلك الإمام المبدل أن السنة أي الشريعة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا لا يخفى على أحد أن القرآن يعني هو الأصل الأصيل والركن المتين طيب قال الإمام والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن تكلمنا عن هذه ايوه تكلمنا عن تقسيمه السنه الاحكام اللي ورده في السنه بالنسبه للقران طيب بعد ذلك قال الامام وليس في السنه قياس وليس في السنه قياس ماذا يعني الامام بهذه المقوله والعلم عند الله عز وجل السنه هنا يا اخوانا المعني بها العقيده المعني به الع- بها العقيدة يعني كأن الإمام يقول وليس في الأمور العقدية قياس طيب وماذا يعني الإمام بالقياس ابتداء القياس في لغة العرب وفي شريعة الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قياس العلة والقسم الثاني قياس الشمول والقسم الثالث قياس الأولى الأولى قياس العلة قياس الشمول قياس الإيه؟ الأولى قياس العلة الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينه أنت بس شاغل نفسك لي و- وكما أتيت بها ستحملها لا تزيد ولا تنقص فليس ثم داع لهذا دع عنك هذا هذا يقدم للعلماء الأكابر أما الصالح الأصاغر فليس لهم هذا هذه مني لك وحسبك على ما خلصت. نكمل يا مشايخ ركزوا معايا الله يبارك فيكم نعم طبعا لو- ما ينفعش لازم اجيب مثال يبقى قياس الايه العله الحاق فرع باصل في حكم لعله بينهما وهذا أغلب ما يكون في أمور الفقهية وده اللي احنا بنقول عليه أن من مصادر تلقي الأحكام الشرعية القياس مصادر تلقي الأحكام القياس اللي احنا قلنا القرآن والسنة والإجماع والقياس فبيبقى عندنا أصل أصل يعني حكم دل بدليل شرعي كحرمة الخمر واخد بالك ده حكم شرعي اصل اصل يعني ايه دل عليه دليل بعد ذلك وجد فرع اخر فرع اخر نريد ان نسويه مع الاصل في الحكم فلا بد ان تكون العله في الاصل هي هي العله في الفرع وبناء على ذلك نقول ان الفرع ده له حكم الاصل ده فنقول مثلا ان الخمر حرام ما العله فيها ذهاب العقل والاسكار خلاص الكلام ده موجود فين موجود مثلا في آه، الحشيش موجود في اي شراب مهما كان اسمه ففي هذه الحالة ينسحب الحكم من الأصل ويلحق بالإيه؟ بالفرع ويسوى بينهما في الحكم وده اللي موجود في الأحكام الفقهية بكثرة النوع الثاني قياس الشمول قياس إيه؟ الشمول وهو قياس الجزئيات على الكليات قياس الجزئيات على الكليات ايه معنى الكلام ده انا مثلا حينما اقول لك هل رايت هل رايت العلامه محمد بن ابراهيم او هل رايت العلامه بن باز تقول لي لا ما رايته فبقول لك طيب تتوقع ايه يعني تتوقع ايه في الشيخ تتوقع ايه يعني له رجلين وذراعين وفم وأنف وعينين ورأس ويمشي ويسير مش هو ده التوقع ال ال ال الوصف المبدئي طب الوصف المبدئي ده جه منين هنقول العلامة جزئي ألحقناه بكل لأن كل البشر كده واضحة يا اخوانا ديت كل الايه كل البشر كده يعني بقول لك ايه فلان يتكلم ويرفع صوته تخيل انت ايه شفايفه بتتحرك ولسانه بيتحرك وصوت بيطلع منه هل تتوقع لما اقول لك فلان يتكلم تتوقع انه يتكلم من عينيه يستحيل طبعا ليه لان احنا عندنا كليات هي دي كل البشر وجزئيات قسنا على هذه الجزئيه واضحه يا اخوانا ديت يبقى قياس الايه العله وقياس الايه الشمول قياس الاولى هذا لا يستخدم الا في حق المولى عز وجل هذا لا يستخدم الا في حق المولى عز وجل ومعناه كل ما خطر ببالك من فضائل فالله أولى بذلك وكل ما خطر ببالك من نقائص فالله منزه عن ذلك ده اسمه قياس الايه الأولى كل ما خطر ببالك من فضائل فالله أولى بذلك وكل ما جال في خاطرك من نقائص فالله عز وجل منزه عن ذلك طيب وليس في السنة قياس قلنا السنة هنا معناها الايه العقيدة والمعني بذلك يا اخوانا مسألة العقيدة نفسها تعرفها هو عقد القلب على الإيمان عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه تعرف العقيدة عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه ده اسمها العقيدة يعني إيه في حقيقة معينة أنت آمنت به آمنت أنه فيه عذاب قبر واخد بالك خلاص يبقى ديت عقيدة رسخت في قلبي إيمان لا شك فيه معنى كلمة لا شك فيه يعني ما ينفعش أعيد النقاش فيها تاني فلو أعدت النقاش فيها يبقى البداية ما كانتش صحيحة يعني أنا بتكلم أنا وأخي بقول له إيه رأيك أنا أريد أن أعيد النظر في قضية عذاب القبر مجرد أن أتكلم معاه بهذا الكلام يبقى أنا أصلا ما أمنت به ليه؟ بنقول قا... إيمان بحقيقة معينة إيمان لا يقبل الشك يعني ما فيش فيه مثقال ذرة من شك فإذا تطرق الشك إليها ما آمنت به وكده ما أصبحتش عقيدة لأن اعتراها الشك ولو بمعشار في المئة مش كده وبس قال لك مع الثبات عليه ثبات عليه يعني على الدوام ما ينفعش ايه النهارده بشكل وتاني يوم بشكل ما ينفعش قبل الوقت كنت اقول بالحرمه وبعد الوقت قلت بالحل ما ينفعش ده ما يعتبرش عقيده ولا ثبات عليه طيب ما الذي جعل الفقهاء يتكلمون في مباحث القياس وما الذي حمل ائمه السنه على نفي القياس في أمور الاعتقاد السؤال ده مهم يعني ليه العلماء حطوا مصدر القياس وخلفهم في ذلك ابن حزم ولا يعتد بخلافه وليه الإمام المبدل إمام أهل السنة ومن خلفه إخوانه في العلم قالوا إن ما فيش قياس في العقيدة قال لك لأن القياس لا يتم إلا بعلة معقولة المعنى القياس لا يتم إلا بعلة إيه؟ معقولة المعنى ومعنى كلمة معقولة المعنى يعني العقل البشري يدرك حكمتها ويدرك علتها ويدرك سببه ركزوا يا اخوانا في الكلام ده مهم جدا ايه معنى كلمة معقولة يبقى العقل البشري عقل وعقلك استطاع أن يدرك يدرك العلة ويدرك السبب ويدرك الحكمة يعني على سبيل المثال حينما يشرع لنا ربنا عز وجل في القرآن وإن كنتم اللي هي في الصوم وإن كنتم على سفر فعدة إيه من أيام أخرى واخدين بالكم وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى يبقى هنا العقل بيدرك المعنى الله عز وجل بيقول وإن كنتم مرضى أو على سفر فأفطرتم في رمضان فعدة من أيام أخرى يبقى أنا كده أدركت آه مريض ما استطاع أن يصوم وده شيء معقول المعنى مسافر أرهقه السفر ما استطاع أن يصوم فمعقول المعنى واخد بالك ففي الحالة ديت العلماء بدأوا يستخدموا الإيه القياس واخدين بالكم يا اخوانا بدأوا يستخدموا القياس فلما يشوفوا العلة والعلة معقولة المعنى الله خلاص إذا تحققت العلة في أي شيء يلحق بها الحكم ودي القاعدة الفقهية المشهورة عند العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجد الحكم وجدت العلة انتفى الحكم انتفت العلة ولكن هنا في جزئية في القاعدة دي أريد أن تفطن إليها أخي المبارك حتى لا يتلاعب بك لابد أن, يكون أن تكون العلة التي يدور الحكم معها منصوص عليها بالنص أو مجمع عليه واخد بالك هقولها تاني ليه بقى لأن الجماعة بتوع تجديد الخطاب الديني بدأوا يخترعوا عللا من قبل أنفسهم ويبنوا عليها الأحكام فغيروا أحكام الشريعة باسم الشريعة يبقى العلة اللي الحكم يدور معها وجودا وعدما لابد أن يكون منصوصا عليها بالنص أو مجمع عليه في الحالة دي آه على دماغي على طول العلة موجودة الحكم موجود العلة منتفية الحكم منتفي مثال ذلك قالوا ايه ان العله في الحدود الزجر العله في الحدود ايه الزجر فبنقطع ايده عشان عشان نسجره طيب احنا عملنا تجربه واستقراء لان السجن سيزجره اكثر من القطع واخد بالك يبقى خلاص وقرر العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فتحققت العلة بالسجن إلغي القطع بعد يومين ثلاثة وجدنا ان انا هقول له يا واد خليك محترم عيب ما عدتش تسرق تاني حاضر يا ريس خلاص الزجر اتحقق يبقى لغينا كل حاجة واخدين بالكم وده اللي بيسعى إليه من يرفعون عقيرتهم بتجديد الخطاب الديني عاوزين يشوفوا حاجة اسمها ايه بيسموها إيه الاجتهاد المقاصدي يبدأ هو يخترع علة من قبل نفسه ويلصقها بالحكم ويبدأ يسقط العلة على غير العقوبة التي قررها الرب عز وجل ويبدأ يلغي العقوبة الايه الشرعية واضح يا اخوانا الامور دي يبقى معنى كلمة علة لابد أن يكون منصوص عليها فين ها في الشرع نصا من الكتاب أو من السنة أو إجماع إيه لأهل العلم طيب تعال بقى نشوف الأمور العقدية اللي هو الإمام المبدل قال إيه السنة ليس فيها قياس قال لك طيب آه النصوص العقيدة اللي هي الغيبيات واخد بالك هل ديت النصوص ديت معقولة المعنى قال لك لا ليه العقل لا يدركها قدرات العقل ما بتدركهاش ليه لأن العقل له حدود وطالما له حدود يبقى له منتهى وطالما له منتهى يبقى سيرى أشياء على غير حقيقتها أو توجد أشياء أمامه لا يراها يبقى ما ينفعش العقل يتدخل في القضية دي انتوا معايا يا اخوانا في الجزئية دي يبقى مثلا نيجي نتكلم نقول ايه تاني العقل له مدارك وله حدود فطالما له مدارك وله حدود يبقى سينتهي إليه وسيعجز أن يدرك ما وراء مداركه صح ولا مش صح ديت بدليل دلوقتي ايه يعني احنا كنا بندرس في ال- في السبعينيات للطلبه اه مثلا ايه بيقول لك ايه موجات يعني ايه فوق مدى الصوت يعني إيه الصوت موجود وانت ما سمعتوش قال يا عم ده انا وداني سليمه ده انا لسه عامل اختمار سبع وبسمع دبه النمل طب ده ما سمعتوش ليه ده فوق مدركاتك معايا يا اخوانا كده وبرضه في صوت تاني طلع وما سمعتوش ليه ده اقل من مدركاتك يعني انت انت ليك مدى معين بدايه ونهايه قبل البدايه وبعد النهايه ما اقول لك انك موجود ما تسمعش خالص يبقى ده العقل له ايه مدارك معينه ما يدركهاش فعلشان كده الامور العقديه العلماء قالوا لا لا دخل للعقل فيها مطلقا ما ينفعش فيها قياس ومن استخدم العقل أي القياس في الأمور العقدية حتما سيضل وينحرف عن الطريق المستقيم لازم فعلى سبيل المثال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث صحيح عند مسلم وعند أبي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم ضرس عارف الضرس ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد كويس وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام ضرس الكافر عياذا بالله في في جهنم قد جبل أحد طب وتخن جلده مسيرة ثلاثة أيام وفي رواية صحيحة ما بين منكبيه مسيرة شهر قال لا طب هل ممكن العقل يستوعب إنسان بالشكل ده درسه قد جبل أحد وتخن جلده مسيرة ثلاثة أيام ومسيرة ثلاثة أيام بالراكب السريع وباستقراء وجد العرب أن الجمل المحمل بالأثقال يسير في اليوم والليلة 80 كيلو ها إذا أنت تتخيلها ديت فوق مدركات العقل يبقى معناها تخن جلده ده ما شغلانه كبيره خالص ديت فوق مدركات العقل فالعقل هنا ما ينفعش إن ايه نستخدم قياس فيه وما نتكلمش في القضية مطلقا أبدا فإن نصوص العقيدة نصوص توقيفية الأصل فيها ثبوت النص وهنا لزاما علي أن أنبه على أصل عند أهل السنة والجماعة انتبهوا الله يبارك فيكم معتقد أهل السنة والجماعة في آثار النبي صلى الله عليه وسلم العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات بغض النظر متواتر أو غير متواتر ايه يا مصطفى بص لي ليه يا مصطفى مش عاجبك تمشي ليه تمشي ليه تمشي ليه وبعدين يا رجاله ما عادش وقت ما عادش وقت النور الاخضر مولع بكره ينفصل تلقى تاني معتقد اهل السنه والجماعه في اثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها بالعمل بها أي بما صح عنها يعني بها يعني في العقيده وفي العبادات وفي الاخلاق وفي السلوك وفي المعاملات بغض النظر متواترة أو غير متواترة ومن خالف في ذلك الأصل فهو مبتدع ضال هم. يبقى واحد يقول لك وقف ليه يا واد؟ ركزوا يبقى نعم هذا رجل ما فهم العلم ما فلا ولا ولا توصفوني احسن توصف كنا يعني الوصف علي انا خلينا بعيد واخد بالك انت ده رجل ما فهم العلم كون يتكلم بالكلمه ده ايه ما فهم العلم خلاص ما تضيعش وقتك معاه زي راجل بس راح الامام احمد قال ما تقول يا امام في رجل يقول اجلس في داري حتى ياتيني رزقي قال له ده راجل ما فهم العلم يعني يعني جاهل يعني ايه ما تتكلمش معاه يجي يقعد تحت رجليك ويسمع بس النبي تصدقها طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله في بعض الاحيان وانا راجل بحب النوم انا كده ما تق... لا انت مش فاهم يبقى عندي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا مشايخ سواء متواتره او غير متواتره يعمل بها فين ها في كل امور الشريعه من العقيده حتى السلوك والاخلاق والعبادات بغض النظر متواتره او غير ايه متواتره بقول الكلام ده ليه لان اهل البدعه يقولون ان احاديث الاحاد لا يعمل لا يعمل بها في باب الاعتقاد وعليه قال لك ما فيش حاجه اسمها مهدي منتظر ما فيش حاجه اسمها مسيح دجال ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر شويه شويه الله اعلم هيقولوا ايه يبقى احنا معتقد عشان اميزه واتميز عن اهل البدعه انا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اهل الاختصاص انا ملزم بالعمل به والاعتقاد في كل امور ديني واضحه يا اخوانا كده نصوص العقيده كلها الا النذر اليسير اخبار يلزمنا التصديق نصوص العقيده واصول الايمان كما تعلمون المتمثله في حديث جبريل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر دي أصول الإيمان يبقى عبارة عن أخبار بتأتينا عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال أهل الاختصاص أنها صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلزمني العمل بها ساعة ما تلاقي واحد بيقول لك ده أحاديث أحد احذره واعلم أنه مبتدع ضال من قال أن أحاديث الأحد لا يعمل بها في الاعتقاد مبتدع ضال الخطير بقى اللي أنا عاوز أنبهك إليه إن في بعض الكتب وده الشيء المحزن يقول لك إيه وأحاديث الأحد لا يعمل بها في الاعتقاد كما هو مذهب السلف انت طبعا راجل بركه تعرفش حاجه خالص على السلف ولا الخلف قلت خلاص خلينا مع راجل قال السلف الكلام ده قاله محمود شلتوت في كتاب الاسلام شريعه وعمل واخد بالك انت ازاي معايا مشايخ كده فاحذر هذا الصنف من القوم فهم من اشر الخلق هدما للدين لان كده خلاص عشان كده اوصيك اذا اردت ان تتوسع في هذا المبحث بكتاب مختصر الصواعق المرسله على الجهميه والمعطله للإمام ابن القيم عليه رحمة الله وهناك رسالتين صغيرتين تتناسب مع صغار الطلبة كأمثال الحديث حد بنفسه للعلامة الألباني ووجوب العمل بأحاديث الأحد في العقيدة للعلامة الألباني فاذهب إلى الثلاثة والله يتولاك ها نكمل كلامنا يا مشايخ هتضيع وقتنا يا أولاد مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لمين؟ للقيم قلت ابن تيميه امال من ابن تيميه انت اللي تعرف ده الامام ابن القيم في الكتاب المشار اليه سماه الطاغوت سماه الطاغوت لان اي حاجه مش عباره في العقيده يقول لك حديث احاد خلاص ماشي الحديث حد بنفسه للعلامه الالباني والرساله الثانيه وجوب العمل باحاديث الاحاد في العقيده ده مبحث في أصول الفقه تحت عنوان الرد على شبه من قال أن أحاديث الأحاد تفيد الظن ولا يعمل بها في أصول الفقه أصول الفقه والرد عليهم يعني هو بيقول لك إيه بالظبط إيه يعني بسرعة برضو كده هو بيقول الحديث المتواتر أصبح اليقين إن سيدنا النبي قاله ماشي كده كويس الحديث الأحاد اللي هو غير متواتر غلب على الظن أن النبي قاله بس فيه احتمالية أن النبي ما قالوش مظبوط الكلام ده كلام منضبط فهم قالوا إيه طيب يبقى عندنا ظن وأمور العقيدة ما بتتخدش إلا باليقين ويبقى الحديث ضل يبقى نركنه الرد عليه كلمة ورد غطاه قل له كده هل تستطيع أنت أن تثبت على سبيل القطع واليقين أنك ابن أبيك بس خلاص هي شديدة شوية بس تناسبه واخد بالك أنت إزاي هل تستطيع أن تثبت على سبيل القطع واليقين الذي لا شك فيه ولا ريب أنك ابن أبيك ولا واحد يقول إلا إذا كان هناك وحي يدل على ذلك وهذه بالك يا أخوان وحي يدل على ذلك ليه قال لك المرأة العفيف الشريفة الطاهرة ال- ال- التقية النقية احتمالية وقوع الفاحشة فيها قائمة ولا مش قائمة ردوا قائمة لعل لو, لو معشار في المية حدث منها حمل بس فاحنا لما نقول أحاديث الأحاد تفيد الظن الراجح ويعمل بها بناء على علم لا بناء على ظن واخدين بالكم يا اخوانا طيب هنا الامام بيقول ايه وليس في السنه قياس اي اي ليس في العقيده قياس وانما نصوص قطعيه توقيفيه لانها غير معقوله المعنى فلا تدرك بالعقل المحض غير معقولة المعنى إيه, إيه غير معقولة المعنى يعني إيه ها؟ يعني العقل ماله ها لا يستطيع أن يدرك حقيقتها ما يقدرش العقل ليه له مدركات معينة الحقائق ديت فوق مدركاته فلا يستطيع أن يدركه واخدين بالكم يا اخوانا فلا يستطيع أن يدركه طيب احنا عرفنا العقل قبل كده ولا ما عرفناهوش العقل طيب اكتب يا سيدي العقل تعريفه هو غريزة غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن وموطنه القلب على البدن على البدن وموطنه القلب طب والمخ لحمة راس يعني هنا ده لحمة راس ملوش دعوة بالعقل خالص معايا يا اخوانا ايه معنى كلمة يعرف بآثاره على البدن يعني انا مشيت في الطريق لقيت واحد ماشي عريان وعمال يضحك او او الدنيا يعني على غير المألوف وهو عكسها ببص له اقول ربنا يشفي الحمد لله الذي عافاني على طول من خلال بدنه عرفت ان هو ايه ما عندوش عقل ادي معنى كلمه يعرف باثاره على الايه على البدن وموطنه القلب قال تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فالعقل موطنه القلب طيب عندنا العقل بينقسم لقسمين عقل صريح وعقل غير صريح والعقل الصريح هو الذي يربط بين الأسباب والمسببات ويستطيع أن يختار الصالح لصاحبه عقل الصريح يربط بين السبب والمسبب بين السبب والنتيجة ويختار الصالح لصاحبه والعقل غير الصريح عكس الصريح طيب هل من الممكن أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح ما المعني بالنقل القرآن والسنة بنسميه ساعات النقل بنسميه السمع بنسميه الخبر بنسميه الوحي دي كلها أسماء لشيء واحد طب هل ممكن يتعارض النقل مع العقل الجماعة أهل البدعة وأهل الضلالة من خبثاء البشرية ويومينهم اليومين دول واخد بالك عمالين يتكلموا وفتحت لهم الابواب ورفعت عقيرتهم وبدأوا يتكلمون بيقول لك العقل والعقل ولازم ولازم والكلام ده والنصوص ومش النصوص والدوشه دي كلها فاحنا عاوزين نشوف يا اخوانا كده بشيء من العقلانيه هل يتعارض العقل مع النقل الجواب يستحيل يستحيل الاعتقاد عندي وعندك انه مستحيل طب واحد جاب لك نص تعارض مع ثوابت عقليه وانت متفق معه على الثوابت العقليه في الحاله ديت اتهم عقلك حتى يعني تصل بالامر الى عالم يجلي لك الاشكال يقول شيخ الاسلام يقول شيخ الإسلام والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح الكلام ده ينحفظ بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده ده كلام شيخ الإسلام في كتابه الذي ليس له نظير في بابه درء تعارض العقل والنقل قال والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده نعم موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول أو درء تعارض العقل والنقل العنوانين دول الكتاب ده 11 مجلد آه من أمتع ما كتب شيخ الإسلام لأن مسك العيال المنطقية والعقلانية والفلاسفة نيمهم الأرض واخد بالك أنت إزاي؟ آه ما خلاش لهم قيمة ولا وزن معايا يا اخوانا وهي دي المرجله مرجلتك ان انت تمسك اهل البدعه تمسح بهم الارض واخد بالك مش نقعد نزعق ونشتمهم آه ما يشتمونا حماريه معايا يا اخوانا كده طيب يبقى انا عندي دلوقتي النصوص يستحيل ان تتعارض مع العقل واخد بالك طيب لو حدث تعارض لو حدث تعارض فمرجعيه التعارض الى امرين اما الاول فالنقل لم يثبت ايه معنى كلمه النقل لم يثبت يا مرشد ها يعني ثبوت صحه هذا النص الى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح يبقى ما كملش كمل كمل فيه بقى الحديث ضعيف الجماعه اهل اختصاص قالوا الحديث ده لا يصح خلاص ما اتكلمش فيه معايا يا اخي فضل طيب الامر الثاني ان العقل لم يفهم النقل بعيد عنك بقى عقله الرضي غبي لم يفهم النص فبدا يقول ايه تعارض وبعدين بركة يا اخوانا وهذا كثير كثير وده اللي احنا بنحذر منه من كثير ممن يتكلمون في شرع الله احذر المدرسة العقلانية التي أسسها المعتزلة في الصدر الأول وبدأت أذنابهم تأتي من خلفهم وفي العصر الحاضر كان مؤسسها محمد عبده وجه من وراه جمال الدين الأفغاني وكان الشيخ محمد غزال عليه رحمة الله وهؤلاء كلهم دول أصحاب مدرسة عقلية دول يقيسون النصوص بعقولهم فإن وافق النص عقله قبله وإلا أرده حتى ولو في البخاري واضحة يا إخواني الأمور ديت يعني على سبيل المثال حديث عبد الله بن الصامت عند مسلم عند مسلم عبد الله بن الصامت بيقول سمعت أبا ذر الغفاري يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل اللي هي السترة فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود حديث مسلم المرأة والحمار والكلب الأسود يعني أنت بتصلي في البيت في أوضة النوم وبتقول التشهد الأخير وجت أم العيال عدت قدامك يعوض عليك ربنا عيد من أول تاني تضربها بقى أنت حر فيه خصناش واخد بالك فعبد الله بن الصامت راوي الحديث عن أبي ذر قال يا عم فما بال الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر يعني كأن عبد الله بن الصامت مسألة المرأة والحمار ماشي نص شرعي أقف عنده ما استطعت أن أدرك العلة أ- أسلم أسلم عارف يعني إيه أسلم؟ يعني أسكت ولكن الكلب الأسود ما هو الأبيض كلب ابن كلب عزك الله والأسود كذلك فما بال الكلب الأسود فقال أبو ذر الغفاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن ما حك في صدر عبد الله بن الصامت حك في صدر من؟ أبي ذر الغفاري فسيدنا أبو ذر سأل سيدنا النبي فكان الجواب الكلب الأسود شيطان خلصت ولا لها ديول خلصت خلصت أخونا ولا لها ديول خلصانة خلاص يجي الشيخ محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث يقول لك لا الكلاب أبيضها وأسودها سواء ينفع ينفع الكلام ده آه ده اللي احنا بنحذر منه الرجل مات أفضى إلى ما قدم الله أسأل أن يتغمده بواسع فضله ورحمته ولكن التراث العلمي الموجود ما ينفعش ينسكت عليه وده اللي احنا بنقوله وبننبه عليه لا نطعن في الرجل ولا بمعشار كلمة أفضى إلى ما قدم الله أعلم بحاله مسلم مات ليس له عندنا إلا الدعوات بالرحمات أما التراث العلمي ما ينفعش أسكت عليه مطلقا أبدا ليه لأنه هدم ما بعده هدم معايا يا اخوانا كده يبقى انا عندي دلوقتي النص الشرعي في اصول العقيده وفي غيرها لنصوص العقل لا يدركه فحينما اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان نشوف بقى العقيده هي اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمهم وفي رواية صحيحة رجله فتقول قط قط خلاص يبقى الرب سبحانه وتعالى سيضع قدمه في جهنم طب القدم دي ينفع أقول فيها قياس الشمول ولا قياس العلة ولا قياس الأولى بس ده بقى كلام أهل السنة أهل البدع قال لك لا ده لو أنا قلت إن لله قدم يبقى 30 سم ولا 50 سم تعالى الله عما يقولون يبقى فيها مثلا آه، قنطرة أخمص ولا تعالى الله عما يقولون أثبت الصفة بمعناها كما يليق بذات الله وأكل الكيفية إلى الله لأنني ما علمته يبقى اجي هنا استخدم القياس هنا وده اللي خلى مذهب اهل البدع من المؤوله والمعطله والمحرفه سلكوا هذا المسلك وهذا للاسف يدرس في المؤسسات الرسميه وهذا الذي يفري الاكباد يجي الرحمن على العرش استوى خلاص استوى استقر وارتفع طب استوى كيف ما انا ما اعرفش ما انا لو اعرف هقول لك والعلة في أننا لم نعرف ثلاثة أمور معتبرة أما الأولى فالله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية صفته قال استووا بس لم يذكر كيفية الاستواء ولو ذكرها لقلنا به واخدين بالكم يا اخوانا طب واحد يقول لك آه، لما لم يذكرها لعلتين اثنتين أما الأولى لا يسأل عما يفعل وأما الثانية العقل ماله ها لن يستوعب ولن يدرك المع... يعني ايه آليات العقل مش هتستوعب الكلام ده خالص معايا يا اخوانا كده الامر الثاني في ان كيفيه المولى عز وجل غائبه عنا ان الله عز وجل لم ي- لم يذكرها اننا لم نرى المولى عز وجل شفناهوش ما هو انا لما شفت الشيخ وقال لي وصفه وصفته له اهو له عينان وله جبين عليها علامة الصلاح نحسبه كذلك وابدأ أوصف لك ليه شايف بوصف لك واخد بالك ايه الاشكال فيها مش فيها اشكال هل احد راى ربه عز وجل ما فيش طب اللي يدعي انه راى ربه زنديق كافر واخد بالك يا فضل الامر الثالث ليس له نظير فنقيس عليه يبقى انا خلصت ما هو لما زوجتك لما ايه اوصف الشيخ ابن باز اوصف العلامه العثيمي وانا ما شفتوش بقول لك آه، له رجلين وله ايدين وله عينين وتحت منهم مناخير وله فم طب ده كلام مظبوط بس ده قياس الايه الشمول قياس الشمول لان له ايه له نظير بقيس عليه اما المولى عز وجل لا، لم نره لم يخبرنا عن الكيفيه ليس له نظير نقيس عليه فنكل الكيفيه الى الله عز وجل واضحه يا اخوان الامور ديت نعم أخونا يسأل سؤالا يأتينا في كل محفل وهو هل ثبت عن الإمام المبدل بن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه رأى ربه في المنام تسعة وتسعين مرة واخد بالك سأقص عليكم الأمر وأنتم تفتون الشيخ واخد بالك أنت إزاي عشان نشوف ال ال الكلام صح ولا غلط أنا مثلا نايم بالليل فرأيت شخصا في الرؤيا سلم عليا وقعدنا نتكلم مع بعض ساعتين ثلاثة صحيت من النوم بقول للولية أنا شفت رؤيا خير اللهم اجعله خير شفت واحد ما شاء الله عليه مين مش عارفه والله قال ازاي يا راجل انت مش عارفه راجل لحيته بيضة وعينيه خضراء و- وطويل ما شاء الله وايده لينه وريحته طيبه وبيتكلم كلام زي الفل طب يا راجل عيب ما انت شا- والله أنت- انا والله ما اعرفه السؤال بقى انا ما اعرفوش ليه مين يرد ما رايته في الحقيقه صح ولا لا لكن لو رايته في الحقيقه اقول له انا شفت ابويا في المنام شفت امي في المنام واخد بالك انت ازاي لان شفته في الحقيقه وع- واضح يا اخي الفضل كده يبقى لا استطيع ان اعرف من رايته في المنام الا اذا رايته فين في الحقيقه طب سيدنا الامام احمد لما شاف ربنا في المنام شافه في الحقيقه يبقى زي تشوفه في المنام ها واضح ولا لسه طب الحمد لله اتفضل اعد انا بتكلم عن سيدنا انا بتكلم عن ربنا عز وجل لا انا بتكلم عن الرب سبحانه وتعالى اما رؤيه النبي غير خالص رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم نراه في المنام ورد النص من رآني في المنام فكأنما رآني والعلماء وضعوا ضابط اللي يشوف سيدنا النبي في المنام يوصفه زي مثلا واحد بيقول لك انا شفت النبي في المنام طب وصفه لي يا اخويا كده قال له ما شاء الله عليه نور طب اقول له روح اقعد بقى اسكت واخد بالك ده ما ينفعش يقول لك ابيض في ابيض كل حاجه بيضه فيه طب ياد ملوش وش ولا حاجه لا لا ابيض في ابيض طب روح اقعد واضحه يا اخوانا الامور دي كده معايا مشاكل طيب يبقى اصبح عندنا دلوقتي لما يجي ايه يقول المو... يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل في الثلث الاخير من الليل حديث صحيح إلى السماء الدنيا ينزل ربنا عز وجل ينزل من لوازم النزول أن يكون في علم صح ولا واحد بيقول- لما, لما يجي يطلع بنقول له بينزل لا بي- بينزل يبقى من أعلى واخد بالك طيب قال لك الجماعة لك لا أصل احنا لو قلنا ينزل يبقى ممكن هات بقى اسانسير ولا بسلم ولا بحبل تعالى الله عما يقولون قال- طب هنا بتضرب الأمثلة ليه وبتستخدم القياس ليه انا وانت بننزل لاننا بشر ولا- والعجز هو الاصل فين بنزل على سلم اسانسير بحبل كاره الدنيا بنتحر واخد بالك انت ازاي طيب الله عز وجل منزه عن ذلك وليس له نظير فيقاس عليه فهذه الحالة لا يحل لنا استخدام القياس واضحة يا اخوانا الجزئية دي ده في كل امور الاعتقاد يبقى لما نقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض واخد بالك انت ازاي خلاص عرضها السماوات والارض طب امال بقى فين النار ده ده بمقاييس انا وانت بمقاييس ايه انا وانت اه انا شايف ان ايه السماء والارض كل حاجه ده ده اللي انا شايفه ولكن ما وراء ذلك تعلم عنه شيء جالك خبر عنه يبقى تسكت لذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟ اللي راح فين؟ خلاص لا أدري وكذلك وهذه لا تدري يبقى استخدام القياس في الأمور العقدية حتما سينحرف من سلكه ينحرف ليه؟ لأنه حمل العقل ما لم يحتمل واللي عاوزين نمسك عليه يبقى في الامور العقديه اه عذاب القبر ثابت يا عم ده انا رحت القبر عامله بالسيراميك وعامله بينعملش فيه عذاب او فيه نعيم كيف فلا يعني تستخدم القياس في مثل هذه الامور حتى لا تضل ولا تنحرف يبقى ساعة ما نقول إيه ربنا عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبل على إصبع والشجر على إصبع وبقية الخلائق على إصبع ويقول أنا الملك على دماغي طب الصبع قد إيه؟ ثلاث عقل ولا أربعة؟ تعالى الله عما يقولون هنا لخبطة بقى واضح واضح يا إخواننا الأمور ديت انتبهوا الله يبارك فيكم في هذه الجزئية فهي من أخطر مواطن الزلل خاصة في الاعتقاد أيضا وده هيجي لنا بالتفصيل ربنا عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة صح وكل واحد فينا هو بطن أمه عنده 120 يوم انكتب عليه شقي أو سعيد طب طب الله لما كتب واخد بالك لما كتب أه ب- بعمل ليه ما خلاص اتكل على كتابي نقول لك انت غلطان ليه لان الكتاب بالنسبه لك غيب ما اطلعت عليه طب امتى اطلع عليه لما تعمل واخد بالك انت ازاي مفهومه دي ولا لا يعني لما تعمل تطلع على الايه الكتاب يعني بمعنى اللي بتعمله هو اللي كان مكتوب ويستحيل أن تصنع شيئا لم يكن مكتوبا عشان كده في سؤال تقليدي بينسئل وممكن يلبس على بعض إخواننا السؤال يقول لك إيه طيب ما تقول في رجل في رجل كتب الله عز وجل عليه أنه من أهل النار فهل يمكن أن يعمل بعمل أهل الجنة ليه مم. السؤال غلط أحسنت أيوة اطلعت غيب خلاص يبقى السؤال غلط آه أنا بقول إيه رجل كتب الله عز وجل عليه أنه من أهل النار جبتها منين الأول يبقى ما تتكلمش ما نبنيش عليه خليك ناصح ما نبنيش عليه اما حكايه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار دي قض- دي قضيه ثانيه خالص نعم أعد أخونا بيسأل بيقول هل المولى عز وجل كتب مقادير الخلائق بعلمه الأزلي قبل أن يخلق الخلق نعم ما هو ربنا عز وجل الأول ها فلا شيء إيه قبله أنت متخيل متخيلة في المعنى دي أول فلا شيء إيه قبله وفي في الطحاوية وصف غير صحيح اللي هو قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قديم بلا ابتداء خطأ وصف ربنا عز وجل بالقدم خطأ الصواب الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده معي أخي الفضل فربنا عز وجل أول لا شيء قبله طيب صفات المولى عز وجل أولية بأوليته وأزلية بأزليته ولا صفات ربنا عز وجل متأخرة عنه ها أحسنت يبقى ربنا سبحانه وتعالى الأول بص- بذاته وبصفاته عارفين إيه السر في كده لو لم نقل هذا وقلنا أن الله عز وجل خلق لنفسه صفات بعد ذاته لكان ربنا قبل خلق الصفات ناقصا تعالى الله عما يقولون معايا يا اخوانا يبقى علم ربنا عز وجل ازلي بازليته فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى واضحه يا اخوانا الجزئيه ديت مفهوم مس- مساله وليس في السنه قياس يبقى في الأمور العقدية نسلم للنص الشرعي ونكل الكيفية إلى الله عز وجل يبقى يجيء ربنا عز وجل يوم القيامة خلاص يجيء ويكشف تبارك وتعالى عن ساقيه نؤمن ونسلم فيخر لله عز وجل كل من سجد له في الدنيا أما من كان يسجد رياء وسمعة فيتحول ظهره إلى صفيحة مع قفاه فلا يستطيع السجود نؤمن بذلك ولا نضرب له القياس ولا نستخدم العقل في هذه النصوص الوقت خلص ها واضحه يا اخوانا الجزئيه دي الله يبارك فيكم ارجو ان تعض على هذا بنواذجك حتى لا تنحرف في اعتقادك طبعا احنا عشان نتكلم عن باقي مباحث العقيده دي امور كثيره جدا ولكن ديت بمثابه اصول يبقى ساعه ما يجي لي نص عقدي ما ينفعش استخدم في قياس اقول ازاي قال لا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ده أنا ه- نمت على راجل وهو بيموت ما حسيتش ولا بملك ولا حاجة نقول هنا ما ينفعش العقل هنا لأن هذه الأشياء فوق مدركات العقل والله عز وجل أعظم من ذلك وأخفى علينا هذه الأشياء لأن العقل مدركاته لا يتحملها وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قصة طلب نبيه وكلمه موسى بن عمران أن يراه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني أي في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى إيه صعقا يبقى الجبل مع صلابته وقوته وعظمته ورسوخه لما تجلى المولى عز وجل له ساخ الجبل يبقى ما تحملش طب يبقى انا وانت تحمل يعني دلوقتي لو احنا جبنا لودر ودخلناه فيك هيخليك شوربه ماجي طب لو راح في الجبل الجبل هيدغدغ واخد بالك انت ازاي عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابي ذر الغفاري قال ان قرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه فلما تجلى ربه للجبل قال ووضع النبي صلى الله عليه وسلم طرف ابهامه على طرف خنصره وقال تجلى مثل هذه واخد بالك وهذا ليس فيه تمثيل ولا تشبيه ولكن من باب ضرب المثل لتقريب المعنى الى الاذهان عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دك قال قال ابو ذر وضع النبي صلى الله عليه وسلم طرف ابهامه على طرف خنصره وقال تجلى مثل هذه تجلى مثل هذه فالجبل عاد تحول الى ايه دك وخر موسى صعقا واضحه يا خمن الامور ديت يبقى نقف عند قول الامام المبدل وليس في السنه ايه قياس حد عنده اي استفسار في اللي قلته بره اللي قلته لا لان انا م- م- مصمم نفسي على اللي قلته بس اتفضل ايوه لا لا يستخدم الا في حق الله عز وجل لا قياس الفقه اللي هو قياس العله بس معايا في فرق بين احنا قياس العله بينقسم الى اقسام قياس فاسد وقياس صحيح ودلاله الاولى اما تقسيمه القياس على وجه العموم ثلاثه اولى والشمول وال- والعموم او اللي هو قياس العله قياس العلة بنقسم الأقسام اللي أنت تقصدها معايا يا إخوانا كده ها أي استفسار في المخوض تفضل ها هذا ليس بتشبيه ولكن من باب ضرب المثل لتقريب المعنى الأذهان تفضل أه، إن شاء الله ليس فيه بأس معايا يا أخوانا تفضل نعم ما احنا بنقول لك ضرب المثل تشبيه شيء بالشيء لتقريب المعنى الاذهان ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فانا ب- ب- ب- بشبه العبد الموحد لله عز وجل برجل عنده عبد خالص له فالعبد قايم في خدمته محدش مزعله وبين العبد المشرك بعبد له شركاء متشاكسون يبقى بنضرب مثل من البيئة أو من الواقع لنقرب المعنى الأذهان أما التشبيه المذموم أو أن الله سبحانه وتعالى مثلا إيه له يد كأيدين مثلا يعني أو يستوي كاستوين هذا المحرم ولا يجوز والله تبارك وتعالى أعلم عنه ها قياس الشمول قياس الجزئيات على الكليات يعني عندي ثوابت مجمع عليها وفي جزئية من هذه الكليات فبقص عليه ماشي يا اخوانا كده
يعلم الناس صفات الله عز وجل من الكتاب والسنه فهم السلف هل ينكر عليه بهذا الامر؟
فين يعني بعض الفقهاء في المسجد يوم طالع معلم الناس فقهته آه، يعني صفات الله على الاستواء آه، ال- يعني الله له يد الله له قدم من الكتاب والسنه فهم سلف الامه لا- لا يزيد ولا ينقص هل هذا ينكر عليه بهذا الامر؟
ده هو ده العلم يعني اخونا بيسال بيقول واحد بيعلم الناس صفات المولى عز وجل بالكتاب والسنه لا يتجاوز ذلك بفهم سلف الامه يعني قال يا اخوانا الرحمن على العرش استوى استوى استقر وارتفع اما كيفيه الاستواء فالله اعلم فالاستواء معلوم والكيف مجهول و- والسؤال عنه ايه بدعه واخد بالك وربنا سبحانه وتعالى له يد ولكن ليست كايدينا لا ندري عن كيفيتها شيء وربنا عز وجل يجيء وينزل ولكن لا ندري عن كيفية مجيئه ولا عن إيه كيفية نزوله هذا هو الصواب واخد بالك وده يا اخوانا من أول أبواب العلم أن يتعرف الإنسان على ربه الذي خلق لعبادته واضح يا اخوانا جزاكم الله خيرا نعم عاوز دليل واخد بالك نقف حيث وقف النص جزاكم الله خيرا آه، عليه شوط ما يشوط عشان اقدر ازعل شويه كمان واقفين على يد في العقيده في ال- في اي قاضي يرحمه قدها خلصت ها ده موجوده هنا بت- ب- موجوده جايبها لك ها تجيبها؟ طب ايش يضمن ان انت تجيبها وتيجي؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكمل مستعينين بالله عز وجل ما نحن بصدده وهو الكلام عن شرح هذه الرسالة المباركة للإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قبل الشروع في المقصود إخواني أريد أن أنوه على أصل من أصول أهل السنة والجماعة ومن خلال الأصل يتم الجواب عن هذا السؤال الذي أرسله لنا بعض إخواننا وهو أن من أصول أهل السنة والجماعة التي لا خلاف البت بين أحد منهم ولم يخالف في ذلك الأصل إلا أهل البدعة وأهل الضلالة هو لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعصمة الله عز وجل له وعليه فكل أحد من الأمة من أول أبي بكر وهكذا إلى قيام الساعة احتمالية الخطأ عليه واردة احتمالية الخطأ عليه واردة فإذا سمعنا قولا لبعض أهل العلم المشهود لهم بالصلاح والاستقامة وخالف الدليل فهذا هو الطبيعي يعني الرجل في هذه الحالة ما خرج عن بشريته وما خرج عن المنتظر منه فالأصل في بني آدم الخطأ كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إذا لما نسمع من الإمام الجويني أو الإمام النووي أو الإمام ابن حجر أو أي إمام من الأئمة شيئا فيه مخالفة للدليل ما الواجب علينا تجاه هذا الخطأ وهذا الزلل أول شيء حسن الظن بهذا العالم بأنه لم يتعمد مخالفة الدليل الأمر الثاني الاعتقاد بأن هذا العالم في خطئه انتفى عنه الإثم وثبت له أجرا واحدا والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران ده الاعتقاد الثاني أو الأمر, الأمر الثالث لا يحملنا الخطأ الذي اتضح لنا من العالم أن نشهر به أو أن نقلل من قدره أو أن نترك علمه أو أن نشغب عليه هذا الكلام ينصب على أئمة السنة وأئمة السلف من المجتهدين أما إذا كان الأمر صدر من صبي لا يدري ما يقول أو ممن لم تقلم أظفاره في شريعة الله فهذا لا وزن له ولا قيمة ولا يسمع لقوله ولا يتابع في مقاله ولكن كلامنا ده عن الأئمة الكبار أئمة السلف كالأئمة الأربعة ومن حذا حذوهم واقتفى أثرهم مسألة الخطأ ده وارد أيضا وهذا دللنا عليه حينما تكلمنا عن وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان قلنا إن خفاء الدليل على العالم أمر لا غبار فيه على العالم يخفى الدليل عليه هذا شيء طبيعي يا أخوانا خفيت بعض الأدلة على صديق الأمة وعلى عمر بن الخطاب وعلى علي بن أبي طالب وعلى كثير من أهل العلم خفيت الأدلة عليه لأن الذي يحيط بكل العلوم الشرعية لا يوجد أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمسألة خفاء الدليل عليه شيء طبيعي مسألة أنه هو يجتهد ويخطأ في المسألة شيء طبيعي وأذكركم بقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري عندما تكلم عن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث قال وفي الحديث وفي الحديث أن السن أن السنة قد تخفى على بعض الأكابر ويطلع عليها أحدهم وفيه أيضا أن السنة لا تعارض بالآراء ولو قويت ولا يقال كيف خفي ذا على فلان يبقى أما أنا أسمع السؤال اللي أخونا ذكره بأن الإمام الحرمين قال كذا أو الإمام فلان قال كذا هذا يخفض شيء طبيعي فعشان كده من أصول أهل السنة لزوم اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان أظن والعلم عند الله أن من خلال هذا الكلام اتضح الجواب لأخينا نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يجنبنا وإياكم الزلل وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق حتى نلقى الحق على الحق آه، نكمل إن شاء الله ما قاله الإمام المبدل عليه رحمة الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وبعد ذلك وترك المراء والجدال والخصومات في الدين والسنة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يعني بذلك الإمام المبدل أن السنة أي الشريعة عندنا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطبعا لا يخفى على أحد أن القرآن يعني هو الأصل الأصيل والركن المتين طيب قال الإمام والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن تكلمنا عن هذه ايوه تكلمنا عن تقسيمة السنة الأحكام اللي وردة في السنة بالنسبة للقرآن طيب بعد ذلك قال الإمام وليس في السنة قياس وليس في السنة قياس ماذا يعني الإمام بهذه المقولة والعلم عند الله عز وجل السنة هنا يا أخوان المعني بها العقيدة المعني به الع- بها العقيدة يعني كأن الإمام يقول وليس في الأمور العقدية قياس طيب وماذا يعني الإمام بالقياس ابتداء القياس في لغة العرب وفي شريعة الإسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قياس العلة والقسم الثاني قياس الشمول والقسم الثالث قياس الأولى الأولى قياس العلة قياس الشمول قياس الايه الأولى قياس العلة الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما الحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما أنت بس شغل نفسك لي و... وكما أتيت بها ستحملها لا تزيد ولا تنقص فليس ثم داع لهذا دع عنك هذا هذا يقدم للعلماء الأكابر أما الصالك الأصاغر فليس لهم هذا هذه مني لك وحسبك على ما قلت. نكمل يا مشايخ ركزوا معايا الله يبارك فيكم نعم طبعا لو ما ينفعش لازم اجيب مثال يبقى قياس الايه العله الحاق فرع باصل في حكم لعله بينهما وهذا اغلب ما يكون في امور الفقهيه وده اللي احنا بنقول عليه ان من مصادر تلقي الاحكام الشرعيه القياس مصادر تلقي القياس اللي احنا قلنا القران والسنه والاجماع والقياس فبيبقى عندنا أصل أصل يعني حكم دل بدليل شرعي كحرمة الخمر واخد بالك ده حكم شرعي أصل أصل يعني إيه دل عليه دليل بعد ذلك وجد فرع آخر فرع آخر نريد أن نسويه مع الأصل في الحكم فلا بد أن تكون العلة في الأصل هي هي العلة في الفرع وبناء على ذلك نقول أن الفرع ده له حكم الأصل ده فنقول مثلا إن الخمر حرام ما العلة فيها ذهاب العقل والإسكار خلاص الكلام ده موجود فين موجود مثلا في آه، الحشيش موجود في أي شراب مهما كان اسمه ففي هذه الحالة ينسحب الحكم من الأصل ويلحق بالإيه؟ بالفرع ويسوى بينهما في الحكم وده اللي موجود في الأحكام الفقهية بكثرة النوع الثاني قياس الشمول قياس إيه؟ الشمول وهو قياس الجزئيات على الكليات قياس الجزئيات على الكليات إيه معنى الكلام ده أنا مثلا حينما أقول لك هل رأيت هل رأيت العلامة محمد بن إبراهيم أو هل رأيت العلامة بن باز تقول لي لا ما رأيته فبقول لك طيب تتوقع إيه يعني تتوقع إيه في الشيخ تتوقع إيه يعني له رجلين وذراعين وفم وأنف وعينين ورأس ويمشي ويسير مش هو ده التوقع ال ال ال الوصف المبدئي طب الوصف المبدئي ده جيب منين هنقول العلامة جزئي ألحقناه بكل لأن كل البشر كده واضحة يا اخوانا ديت كل الايه كل البشر كده يعني بقول لك ايه فلان يتكلم ويرفع صوته تخيل انت ايه شفايفه بتتحرك ولسانه بيتحرك وصوت بيطلع منه هل تتوقع لما اقول لك فلان يتكلم تتوقع انه يتكلم من عينيه يستحيل طبعا ليه لان احنا عندنا كليات هي دي كل البشر وجزئيات قسنا على هذه الجزئية واضح يا اخوانا ديت يبقى قياس الايه العلة وقياس الايه الشمول قياس الاولى هذا لا يستخدم الا في حق المولى عز وجل هذا لا يستخدم الا في حق المولى عز وجل ومعناه كل ما خطر ببالك من فضائل فالله اولى بذلك وكل ما خطر ببالك من نقائص فالله منزه عن ذلك ده اسمه قياس الايه الاولى كل ما خطر ببالك من فضائل فالله اولى بذلك وكل ما جال في خاطرك من نقائص فالله عز وجل منزه عن ذلك طيب وليس في السنة قياس أن السنة هنا معناها الإيه؟ العقيدة والمعني بذلك يا أخوانا مسألة العقيدة نفسها تعرفها هو عقد القلب على الإيمان عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه تعرف العقيدة عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليها ده اسمها العقيدة يعني إيه في حقيقة معينة أنت آمنت به آمنت أنه فيه عذاب قبر واخد بالك خلاص يبقى ديت عقيدة رسخت في قلبي إيمان لا شك فيه معنى كلمة لا شك فيه يعني ما ينفعش أعيد النقاش فيها تاني فلو أعدت النقاش فيها يبقى البداية ما كانتش صحيحة يعني أنا بتكلم أنا وأخي بقول له إيه رأيك أنا أريد أن أعيد النظر في قضية عذاب القبر مجرد أن أتكلم معاه بهذا الكلام يبقى أنا أصلا ما أمنت به ليه بنقول قا- إيمان بحقيقة معينة إيمان لا يقبل الشك يعني ما فيش فيه مثقال ذرة من شك فإذا تطرق الشك إليها ما آمنت به وكده ما أصبحتش عقيدة لأن اعتراها الشك ولو بمعشار في المئة مش كده وبس قال لك مع الثبات عليه ثبات عليه يعني على الدوام ما ينفعش ايه النهارده ب- بشكل وتاني يوم بشكل ما ينفعش قبل الوقت كنت أقول بالحرمة وبعد الوقت قلت بالحل ما ينفعش ده ما يعتبرش عقيدة ولا ثبت عليه طيب ما الذي جعل الفقهاء يتكلمون في مباحث القياس وما الذي حمل أئمة السنة على نفي القياس في أمور الاعتقاد السؤال ده مهم يعني ليه العلماء حطوا آه، مصدر القياس وخالفهم في ذلك ابن حزم ولا يعتد بخلافه وليه الإمام المبدل إمام أهل السنة ومن خلفه إخوانه في العلم قالوا إن ما فيش قياس في العقيدة قال لك لأن القياس لا يتم إلا بعلة معقولة المعنى القياس لا يتم إلا بعلة إيه؟ معقولة المعنى ومعنى كلمة معقولة المعنى يعني العقل البشري يدرك حكمتها ويدرك علتها ويدرك سببه ركزوا يا اخوانا في الكلام ده مهم جدا ايه معنى كلمة معقولة يبقى العقل البشري عقل وعقلك استطاع ان يدرك يدرك العلة ويدرك السبب ويدرك الحكمة يعني على سبيل المثال حينما يشرع لنا ربنا عز وجل في القرآن وإن كنتم اللي هي في الصوم وإن كنتم على سفر فعدة إيه من أيام أخرى واخدين بالكم وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى يبقى هنا العقل بيدرك المعنى الله عز وجل بيقول وإن كنتم مرضى أو على سفر فأفطرتم في رمضان فعدة من أيام أخرى يبقى أنا كده أدركت آه مريض ما استطاع أن يصوم وده شيء معقول المعنى مسافر أرهقه السفر ما استطاع أن يصوم فمعقول المعنى واخد بالك ففي الحالة ديت العلماء بدأوا يستخدموا الايه القياس واخدين بالكم يا اخوانا بدأوا يستخدموا القياس فلما يشوفوا العلة والعلة م- م- م- معقولة المعنى الله خلاص إذا تحققت العلة في أي شيء يلحق بها الحكم ودي القاعدة الفقهية المشهورة عند العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما الحك- الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا وجد الحكم وجدت العلة انتفى الحكم انتفت الايه العلة ولكن هنا في جزئية في القاعدة ديت أريد أن تفصل إليها أخي المبارك حتى لا يتلاعب بك لابد أن, يكون أن تكون العلة التي يدور الحكم معها منصوص عليها بالنص أو مجمع عليه واخد بالك هقولها تاني ليه بقى لأن الجماعة بتوع تجديد الخطاب الديني بدأوا يخترعوا عللا من قبل أنفسهم ويبنوا عليها الأحكام فغيروا أحكام الشريعة باسم الشريعة يبقى العلة اللي الحكم يدور معها وجودا وعدما لابد أن يكون منصوصا عليها بالنص أو مجمع عليه في الحالة دي اه على دماغي على طول العلة موجودة الحكم موجود العلة منتفية الحكم منتفي مثال ذلك قالوا ايه ان العلة في الحدود الزجر العلة في الحدود ايه الزجر فبنقطع ايده عشان نز- عشان نزجره طيب احنا عملنا تجربة واستقراء لان السجن سيزجره اكثر من القطع واخد بالك يبقى خلاص وقرر العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فتحققت العلة بالسجن الغي القطع بعد يومين ثلاثة وجدنا أننا هقول له يا واد خليك محترم عيب ما عدتش تسرق تاني حاضر يا ريس خلاص الزجر اتحقق يبقى لغينا كل حاجة واخدين بالكم وده اللي بيسعى إليه من يرفعون عقيرتهم بتجديد الخطاب الديني عاوزين يشوفوا حاجة اسمها ايه بيسموها إيه الاجتهاد المقاصدي يبدأ هو يخترع علة من قبل نفسه ويلصقها بالحكم ويبدأ يسقط العلة على غير العقوبة التي قررها الرب عز وجل ويبدأ يلغي العقوبة الايه الشرعية واضح يا اخوانا الامور دي يبقى معنى كلمة علة لابد أن يكون منصوص عليها فين ها في الشرع نصا من الكتاب أو من السنة أو إجماع إيه لأهل العلم طيب تعال بقى نشوف الأمور العقدية اللي هو الإمام المبدل قال إيه السنة ليس فيها قياس قال لك طيب آه، النصوص العقيدة اللي هي الغيبيات واخد بالك هل ديت النصوص ديت معقولة المعنى قال لك لا ليه العقل لا يدركها قدرات العقل ما بتدركهاش ليه لأن العقل له حدود وطالما له حدود يبقى له منتهى وطالما له منتهى يبقى سيرى أشياء على غير حقيقتها أو توجد أشياء أمامه لا يراها يبقى ما ينفعش العقل يتدخل في القضية دي انتوا معايا يا اخوانا في الجزئية دي يبقى مثلا نيجي نتكلم نقول ايه تاني العقل له مدارك وله حدود فطالما له مدارك وله حدود يبقى سينتهي إليه وسيعجز أن يدرك ما وراء مداركه صح ولا مش صح ديت بدليل دلوقتي ايه يعني احنا كنا بندرس في ال- في السبعينيات للطلبه آه، آه، مثلا ايه بيقول لك ايه موجات يعني ايه فوق مدى الصوت يعني إيه الصوت موجود وانت ما سمعتوش قال يا عم ده انا وداني سليمه ده انا لسه عامل اختبار سبع وبسمع دبه النمل طب ده ما سمعتوش ليه ده فوق مدركاتك معايا يا اخوانا كده وبرضه في صوت تاني طلع وما سمعتوش ليه ده اقل من مدركاتك يعني انت انت ليك مدى معين بدايه ونهايه قبل البدايه وبعد النهايه ما اقولك انك موجود ما تسمعش خالص يبقى ده العقل له ايه مدارك معينه ما يدركهاش فعلشان كده الامور العقديه العلماء قالوا لا لا دخل للعقل فيها مطلقا ما ينفعش فيها قياس ومن استخدم العقل اي القياس في الامور العقديه حتما سيضل وينحرف عن الطريق المستقيم لازم فعلى سبيل المثال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث صحيح عند مسلم وعند أبي داود قال صلى الله عليه وآله وسلم ضرس عارف الضرس ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد كويس وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام ضرس الكافر عياذا بالله في في جهنم قد جبل أحد طب وتخن جلده مسيرة ثلاثة أيام وفي رواية صحيحة ما بين منكبيه مسيرة شهر الله طب هل ممكن العقل يستوعب إنسان بالشكل ده درسه قد جبل أحد وتخن جلده مسيرة ثلاثة أيام ومسيرة ثلاثة أيام بالراكب السريع وباستقراء وجد العرب أن الجمل المحمل بالأثقال يسير في اليوم والليلة 80 كيلو ها إذا أنت تتخيلها دي فوق مدركات العقل يبقى معناها تخن جلده ده ما شغلانه كبيره خالص ديت فوق مدركات العقل فالعقل هنا ما ينفعش إن ايه نستخدم قياس فيه وما نتكلمش في القضيه مطلقا ابدا فان نصوص العقيده نصوص توقيفيه الاصل فيها ثبوت النص وهنا لزاما علي ان انبه على اصل عند اهل السنه والجماعه انتبهوا الله يبارك فيكم معتقد اهل السنه والجماعه في آثار النبي صلى الله عليه وسلم العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات بغض النظر متواتر أو غير متواتر ايه يا مصطفى بص لي ليه يا مصطفى مش عاجبك تمشي ليه تمشي ليه يا تمشي ليه وبعدين يا رجاله ما عادش وقت ما عادش وقت النور الاخضر مولع بكره ينفصل تلقى تاني معتقد اهل السنه والجماعه في اثار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها بالعمل بها أي بما صح عنها يعني بها يعني في العقيده وفي العبادات وفي الاخلاق وفي السلوك وفي المعاملات بغض النظر متواترة أو غير متواترة ومن خالف في ذلك الأصل فهو مبتدع ضال هم. يبقى واحد يقول لك وقف ليه يا واد؟ ركزوا يبقى نعم هذا رجل ما فهم العلم ما لا ولا ولا توصفه لي احسن توصفه كنا يعني الوصف علي انا خلينا بعيد واخد بالك انت ده رجل ما فهم العلم كن يتكلم بالكلمه ده ايه ما فهم العلم خلاص ما تضيعش وقتك معاه زي راجل بس راح الامام احمد قال ما تقول يا امام في رجل يقول اجلس في داري حتى ياتيني رزقي قال له ده راجل ما فهم العلم يعني يعني جاهل يعني ايه ما تتكلمش معاه يجي يقعد تحت رجليك ويسمع بس النبي تصدقها طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل كله في بعض الاحيان وانا راجل بحب النوم انا كده ما متق... لا مش فاهم يبقى عندي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا مشايخ سواء متواتره او غير متواتره يعمل بها فين ها في كل امور الشريعه من العقيده حتى السلوك والاخلاق والعبادات بغض النظر متواتره او غير ايه متواتره بقول الكلام ده ليه لأن أهل البدعة يقولون أن أحاديث الأحاد لا يعمل, لا يعمل بها في باب الاعتقاد وعليه قال لك ما فيش حاجة اسمها مهدي منتظر ما فيش حاجة اسمها مسيح دجال ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر شوية شوية الله أعلم هيقولوا إيه يبقى احنا معتقد عشان أميزه وأتميز عن أهل البدعة أنا كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل الاختصاص أنا ملزم بالعمل به والاعتقاد في كل أمور ديني واضح يا إخواننا كده نصوص العقيدة كلها إلا النذر اليسير أخبار يلزمنا التصديق نصوص العقيدة وأصول الإيمان كما تعلمون المتمثلة في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر دي أصول الإيمان يبقى عبارة عن أخبار بتأتينا عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال أهل الاختصاص أنها صحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلزمني العمل بها ساعة ما تلاقي واحد بيقول لك ده حديث أحد احذره واعلم أنه مبتدع ضال من قال أن أحاديث الأحد لا يعمل بها في الاعتقاد مبتدع ضال الخطير بقى اللي أنا عاوز أنبهك إليه إن في بعض الكتب ودي الشيء المحزن يقول لك إيه وأحاديث الأحد لا يعمل بها في الاعتقاد كما هو مذهب السلف انت طبعا راجل بركه ما تعرفش حاجه خالص على السلف ولا الخلف قلت خلاص خلينا مع راجل قال السلف الكلام ده قاله محمود شلتو- شلتوت في كتاب الاسلام شريعه وعمل واخد بالك انت ازاي معايا مشايخ كده فاحذر هذا الصنف من القوم فهم من اشر الخلق هدما للدين لان كده خلاص عشان كده اوصيك اذا اردت ان تتوسع في هذا المبحث بكتاب مختصر الصواعق المرسله على الجهميه والمعطله للامام ابن القيم عليه رحمه الله وهناك رسالتين صغيرتين تتناسب مع صغار الطلبه كامثال الحديث حد بنفسه للعلامه الالباني ووجوب العمل باحاديث الاحاد في العقيده للعلامه الالباني فاذهب الى الثلاثه والله يتولاك ها نكمل كلامنا يا مشايخ هتضيع وقتنا يا اولاد مختصر الصواعق المرسله على الجهميه والمعطله لمين للقيم قلت ابن تيميه ما من ابن تيميه انت اللي تعرف ده الامام ابن القيم في الكتاب المشار اليه سماه الطاغوت سماه الطاغوت لان اي حاجه مش عباها في العقيده يقول لك حديث احاد خلاص ماشي آه، الحديث حد بنفسه للعلامه الالباني والرساله الثانيه وجوب العمل باحاديث الاحاد في العقيده هم؟ ده مبحث في اصول الفقه تحت عنوان الرد على شبه من قال ان احاديث الاحاد تفيد الظن ولا يعمل بها في اصول الفقه اصول الفقه والرد عليهم يعني هو بيقول لك ايه بالظبط ايه عشان يعني بسرعه برضه كده هو بيقول الحديث المتواتر اصبح اليقين اللي سيدنا النبي قاله ماشي كده كويس الحديث الاحاد اللي هو غير متواتر غلب على الظن ان النبي قاله بس فيه احتماليه ان النبي ما قالوش مظبوط الكلام ده كلام منضبط فهم قالوا ايه طيب يبقى عندنا ظن وامور العقيده ما بتتاخدش الا باليقين ويبقى الحديث ظن يبقى نركنه الرد عليه كلمه ورد غطاه قل له كده هل تستطيع انت أن تثبت على سبيل القطع واليقين أنك ابن أبيك بس خلاص هي شديدة شوية بس تناسبه واخد بالك أنت إزاي هل تستطيع أن تثبت على سبيل القطع واليقين الذي لا شك فيه ولا ريب أنك ابن أبيك ولا واحد يقولها إلا إذا كان هناك وحي يدل على ذلك وهذه بالك يا اخوان وحي يدل على ذلك ليه قال لك المرأة العفيف الشريفة الطاهرة ال- ال- التقية النقية احتمالية وقوع الفاحشة فيها قائمة ولا مش قائمة ردوا قائمة لعل لو, لو معشار في المية حدث منها حمل بس فاحنا لما نقول احاديث الاحاد تفيد الظن الراجح ويعمل بها بناء على علم لا بناء على ظن واخدين بالكم يا اخوانا طيب هنا الامام بيقول ايه وليس في السنه قياس أي, أي ليس في العقيدة قياس وإنما نصوص قطعية توقيفية لأنها غير معقولة المعنى فلا تدرك بالعقل المحض غير معقولة المعنى إيه, إيه غير معقولة المعنى يعني إيه ها؟ يعني العقل ماله ها لا يستطيع أن يدرك حقيقتها ما يقدرش العقل ليه له مدركات معينة الحقائق ديت فوق مدركاته فلا يستطيع أن يدركها واخدين بالكم يا اخوانا فلا يستطيع أن يدركها طيب احنا عرفنا العقل قبل كده ولا ما عرفناهوش العقل طيب اكتب يا سيدي العقل تعريفه هو غريزة غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن غريزة أودعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن وموطنه القلب على البدن على البدن وموطنه القلب طب والمخ لحمة راس يعني الهنا ده لحمة راس ملوش دعوة بالعقل خالص معايا يا اخوانا ايه معنى كلمة يعرف بآثاره على البدن يعني انا مشيت في الطريق لقيت واحد ماشي عريان وعمال يضحك او او الدنيا يعني على غير المألوف وهو عكسها ببص له اقول ربنا يشفيه الحمد لله الذي عافاني على طول من خلال بدنه عرفت ان هو ايه ما عندوش عقل ادي معنى كلمه يعرف باثره على الايه على البدن وموطنه القلب قال تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فالعقل موطنه القلب طيب عندنا العقل بينقسم لقسمين عقل صريح وعقل غير صريح والعقل الصريح هو الذي يربط بين الأسباب والمسببات ويستطيع أن يختار الصالح لصاحبه عقل الصريح يربط بين السبب والمسبب بين السبب والنتيجة ويختار الصالح لصاحبه والعقل غير الصريح عكس الصريح طيب هل من الممكن أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح ما المعني بالنقل القرآن والسنة بنسميه ساعات النقل بنسميه السمع بنسميه الخبر بنسميه الوحي دي كلها أسماء لشيء واحد طب هل ممكن يتعارض النقل مع العقل الجماعة أهل البدعة وأهل الضلالة من خبثاء البشرية ويومينهم اليومين دول واخد بالك عمالين يتكلموا وفتحت لهم الأبواب ورفعت عقيرتهم وبدأوا يتكلمون بيقول لك العقل والعقل ولازم ولازم والكلام ده والنصوص ومش النصوص والدوشة دي كلها فاحنا عاوزين نشوف يا اخوانا كده بشيء من العقلانية هل يتعارض العقل مع النقل الجواب يستحيل يستحيل الاعتقاد عندي وعندك أنه مستحيل طب واحد جاب لك نص تعارض مع ثوابت عقلية وأنت متفق معه على الثوابت العقلية في الحالة ديت اتهم عقلك حتى يعني تصل بالأمر إلى عالم يدلي لك الإشكال يقول شيخ الإسلام يقول شيخ الإسلام والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح الكلام ده ينحفظ بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده ده كلام شيخ الإسلام في كتابه الذي ليس له نظير في بابه درء تعارض العقل والنقل قال والعقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده نعم موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول أو درء تعارض العقل والنقل العنوانين دولت الكتاب ده 11 مجلد آه من أمتع ما كتب شيخ الإسلام لأن مسك العيال المنطقية والعقلانية والفلاسفة نيمهم الأرض واخد بالك أنت إزاي؟ آه ما خلاش لهم قيمة ولا وزن معايا يا اخوانا وهي دي المرجله مرجلتك ان انت تمسك اهل البدعه تمسح بهم الارض واخد بالك مش نقعد نزعق ونشتمهم آه ما يشتمونا حماريه معايا يا اخوانا كده طيب يبقى انا عندي دلوقتي النصوص يستحيل ان تتعارض مع العقل واخد بالك طيب لو حدث تعارض لو حدث إيه؟ تعارض فمرجعيه التعارض الى امرين اما الاول فالنقل لم يثبت ايه معنى كلمة النقل لم يثبت يا مرشد ها يعني ثبوت صحة هذا النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح يبقى ما كملش كمل كمل فيه لا الحديث ضعيف الجماعة أهل اختصاص قالوا الحديث ده لا يصح خلاص ما تكلمش فيه معايا يا أخي فضل طيب الأمر الثاني أن العقل لم يفهم النقل بعيد عنك بقى عقل الرضي غبي لم يفهم النص فبدأ يقول ايه تعارض وبعدين بركة يا اخوانا وهذا كثير كثير وده اللي احنا بنحذر منه من كثير ممن يتكلمون في شرع الله احذر المدرسة العقلانية التي أسسها المعتزلة في الصدر الأول وبدأت أذنابهم تأتي من خلفهم وفي العصر الحاضر كان مؤسسها محمد عبده وجه من وراه جمال الدين الأفغاني وكان الشيخ محمد غزال عليه رحمة الله وهؤلاء كلهم دول أصحاب مدرسة عقلية دول يقيسون النصوص بعقولهم فإن وافق النص عقله قبله وإلا أرده حتى ولو في البخاري واضحة يا إخواني الأمور ديت يعني على سبيل المثال حديث عبد الله بن الصامت عند مسلم عند مسلم عبد الله بن الصامت بيقول سمعت أبا ذر الغفاري يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل اللي هي السترة فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود حديث مسلم المرأة والحمار والكلب الأسود يعني أنت بتصلي في البيت في أوضة النوم وبتقول التشهد الأخير وجات أم العيال عدت قدام يعوض عليك ربنا عيد من الأول تاني تضربها بقى أنت حر فيه خصناش واخد بالك فعبد الله بن الصامت راوي الحديث عن أبي ذر قال يا عم فما بال الكلب الأسود من الأبيض من الأحمر يعني كأن عبد الله بن الصامت مسألة المرأة والحمار ماشي نص شرعي أقف عنده ما استطعت أن أدرك العلة أسلم أسلم عارف يعني إيه أسلم يعني أسكت ولكن الكلب الأسود ما هو الأبيض كلب ابن كلب عزك الله والأسود كذلك فما بال الكلب الأسود فقال أبو ذر الغفاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن ما حك في صدر عبد الله بن الصامت حك في صدر من أبي ذر الغفاري فسيدنا أبو ذر سأل سيدنا النبي فكان الجواب الكلب الأسود شيطان خلصت ولا لها ديول خلصت خلصت أخونا ولا لها ديول خلصانة خلاص يجي الشيخ محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث يقول لك لا الكلاب أبيضها وأسودها سواء ينفع ينفع الكلام ده آه ده اللي احنا بنحذر منه الرجل مات أفضى إلى ما قدم الله أسأل أن يتغمده بواسع فضله ورحمته ولكن التراث العلمي الموجود ما ينفعش ينسكت عليه وده اللي احنا بنقوله وبننبه عليه لا نطعن في الرجل ولا بمعشار كلمة أفضى إلى ما قدم الله أعلم بحاله مسلم مات ليس له عندنا إلا الدعوات بالرحمات أما التراث العلمي ما ينفعش أسكت عليه مطلقا أبدا ليه لأنه هد ما بعده هد معايا يا أخوانا كده يبقى أنا عندي دلوقتي النص الشرعي في أصول العقيدة وفي غيرها لنصوص العقل لا يدركه فحينما أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان نشوف بقى العقيدة هي أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الرب عز وجل فيها قدمهم وفي رواية صحيحة رجله فتقول قط قط خلاص يبقى الرب سبحانه وتعالى سيضع قدمه في جهنم طب القدم ديت ينفع أقول فيها قياس الشمول ولا قياس العلة ولا قياس الأولى بس ده بقى كلام أهل السنة أهل البدع قال لك لا ده لو أنا قلت إن لله قدم يبقى 30 سم ولا 50 سم تعالى الله عما يقولون يبقى فيها مثلا قنطرة أخمص ولا تعالى الله عما يقولون أثبت الصفة بمعناها كما يليق بذات الله وأكل الكيفية إلى الله لأنني ما علمته يبقى أجي هنا أستخدم القياس هنا وده اللي خلى مذهب أهل البدع من المؤولة والمعطلة والمحرفة سلكوا هذا المسلك وهذا للأسف يدرس في المؤسسات الرسمية وهذا الذي يفري الأكباد يجي الرحمن على العرش استوى خلاص استوى استقر وارتفع طب استوى كيف ما أنا ما أعرفش ما أنا لو أعرف هقول لك والعلة في أننا لم نعرف ثلاثة أمور معتبرة أما الأولى فالله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية صفته قال استووا بس لم يذكر كيفية الاستواء ولو ذكرها لقلنا به واخدين بالكم يا اخوانا طب واحد يقول لك آه، لما لم يذكرها لعلتين اثنتين أما الأولى لا يسأل عما يفعل وأما الثانية العقل ماله ها لن يستوعب ولن يدرك المع... يعني ايه آليات العقل مش هتستوعب الكلام ده خالص معايا يا اخوانا كده الامر الثاني في ان كيفيه المولى عز وجل غائبه عنا ان الله عز وجل لم ي- لم يذكرها اننا لم نرى المولى عز وجل شفناهوش ما هو انا لما شفت الشيخ وقال لي وصفه وصفته لي. اهو له عينان وله جبين عليها علامة الصلاح نحسبه كذلك وابدأ أوصف لك ليه شايف بوصف لك واخد بالك ايه الإشكال فيها مش فيها إشكال هل أحد رأى ربه عز وجل ما فيش طب اللي يدعي أنه رأى ربه زنديق كافر واخد بالك يا فضل الأمر الثالث ليس له نظير فنقيس عليه يبقى أنا خلصت ما هو لما قلت لك لما ايه اوصف الشيخ ابن باز اوصف العلامه العثيمي وانا ما شفتوش بقول لك آه، له رجلين وله ايدين وله عينين وتحت منهم مناخير وله فم طب ده كلام مظبوط بس ده قياس الايه الشمول قياس الشمول لان له ايه له نظير بقيس عليه اما المولى عز وجل لا، لم نره لم يخبرنا عن الكيفيه ليس له نظير نقيس عليه فنكل الكيفيه الى الله عز وجل واضحه يا اخوانا الامور ديت نعم أخونا يسأل سؤالا يأتينا في كل محفل وهو هل ثبت عن الإمام المبدل بن أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه رأى ربه في المنام تسعة وتسعين مرة واخد بالك سأقص عليكم الأمر وأنتم تفتون الشيخ واخد بالك أنت إزاي عشان نشوف ال ال الكلام صح ولا غلط أنا مثلا نايم بالليل فرأيت شخصا في الرؤيا سلم عليا وقعدنا نتكلم مع بعض ساعتين ثلاثة صحيت من النوم بقول للولية أنا شفت رؤيا خير اللهم اجعله خير شفت واحد ما شاء الله عليه مين مش عارفه والله قال ازاي يا راجل انت مش عارفه راجل لحيته بيضة وعينيه خضراء وطويل ما شاء الله وايده لينه وريحته طيبه وبيتكلم كلام زي الفل طب يا راجل عيب ما انت شا... والله انا والله ما اعرفه السؤال بقى انا ما اعرفوش ليه مين يرد ما رايته في الحقيقه صح ولا لا لكن لو رايته في الحقيقه اقول انا شفت ابويا في المنام شفت امي في المنام واخد بالك انت ازاي لان شفته في الحقيقه واضح يا اخي الفضل كده يبقى لا استطيع ان اعرف من رايته في المنام الا اذا رايته فين في الحقيقه طب سيدنا الامام احمد لما شاف ربنا في المنام شافه في الحقيقه يبقى زي تشوفه في المنام ها واضح ولا لسه طب الحمد لله اتفضل أعد أنا بتكلم عن سيدنا أنا بتكلم عن ربنا عز وجل لا أنا بتكلم عن الرب سبحانه وتعالى أما رؤية النبي غير خالص رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نراه في المنام ورد النص من رآني في المنام فكأنما رآني والعلماء وضعوا ضبط اللي يشوف سيدنا النبي في المنام يوصفه يعني مثلا واحد بيقول لك انا شفت النبي في المنام طب وصفوا لي يا اخويا كده قال له ما شاء الله عليه نور طب اقول له روح اقعد بقى اسكت أه؟ واخد بالك ده ما ينفعش يقول لك ابيض في ابيض كل حاجه بيضه فيه طب يا ابني ملوش وش ولا حاجه لا لا ابيض في ابيض طب روح اقعد واضحه يا اخوانا الامور دي كده معايا مشاكل طيب يبقى اصبح عندنا دلوقتي لما يجي ايه يقول النو... يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل في الثلث الاخير من الليل حديث صحيح إلى السماء الدنيا ينزل ربنا عز وجل ينزل من لوازم النزول أن يكون في علم صح ولا واحد لما, لما يجي يطلع بنقول له بينزل لا بينزل يبقى من أعلى واخد بالك طيب قال لك الجماعة لك لا أصل إحنا لو قلنا ينزل يبقى ممكن هات بقى أسانسير ولا بسلم ولا بحبل تعالى الله عما يقولون قال طب هنا بتضرب الأمثلة ليه وبتستخدم القياس ليه أنا وأنت بننزل لأننا بشر والعجز هو الأصل فين بنزل على سلم أسانسير بحبل كاره الدنيا بنتحر واخد بالك أنت إزاي طيب الله عز وجل منزه عن ذلك وليس له نظير فيقاس عليه فهذه الحالة لا يحل لنا استخدام القياس واضحة يا أخوانا الجزئية دي ده في كل أمور الاعتقاد يبقى لما نقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض واخد بالك انت ازاي خلاص عرضها السماوات والأرض طب امال بقى فين النار ده ده بمقاييس انا وانت بمقاييس ايه انا وانت اه انا شايف ان ايه السماء والارض كل حاجه ده ده اللي انا شايفه ولكن ما وراء ذلك تعلم عنه شيء جالك خبر عنه يبقى تسكت لذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار اللي راح فين خلاص لا أدري وكذلك وهذه لا تدري يبقى استخدام القياس في الأمور العقدية حتما سينحرف من سلكه ينحرف ليه لأنه حمل العقل ما لم يحتمل واللي عاوزين نمسك عليه يبقى في الامور العقديه اه عذاب القبر ثابت يا عم ده انا رحت القبر عامله بالسيراميك وعامله بينعملش فيه عذاب او فيه نعيم كيف فلا يعني تستخدم القياس في مثل هذه الامور حتى لا تضل ولا تنحرف يبقى ساعة ما نقول إيه ربنا عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبل على إصبع والشجر على إصبع وبقية الخلائق على إصبع ويقول أنا الملك على دماغي طب الصبع قد إيه ثلاث عقل ولا أربعة تعالى الله عما يقولون هنا لخبطة بقى واضح واضح يا إخواننا الأمور ديت انتبهوا الله يبارك فيكم في هذه الجزئية فهي من أخطر مواطن الزلل خاصة في الاعتقاد أيضا وده هيجي لنا بالتفصيل ربنا عز وجل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة صح وكل واحد فينا هو بطن أمه عنده 120 يوم انكتب عليه شقي أو سعيد طب طب الله لما كتب واخد بالك لما كتب أه ب- بعمل ليه ما خلاص اتكل على كتابي نقول لك انت غلطان ليه لان الكتاب بالنسبه لك غيب ما اطلعت عليه طب انت اطلع عليه لما تعمل واخد بالك انت ازاي مفهومه دي ولا لا يعني لما تعمل تطلع على الايه الكتاب يعني بمعنى اللي بتعمله هو اللي كان مكتوب ويستحيل ان تصنع شيئا لم يكن مكتوبا عشان كده في سؤال تقليدي بينسئل وممكن يلبس على بعض إخواننا السؤال يقول لك إيه طيب ما تقول في رجل في رجل كتب الله عز وجل عليه أنه من أهل النار فهل يمكن أن يعمل بعمل أهل الجنة ليه مم. السؤال غلط احسنت ايوه اطلعت غيب خلاص يبقى السؤال غلط آه انا بقول ايه رجل كتب الله عز وجل عليه انه من اهل النار جبتها منين الاول يبقى ما تتكلمش ما نبنيش عليها خليك ناصح ما نبنيش عليها اما حكايه ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار دي قض- دي قضيه تانية خالص نعم أعد أخونا بيسأل بيقول هل المولى عز وجل كتب مقادير الخلائق بعلمه الأزلي قبل أن يخلق الخلق نعم ما هو ربنا عز وجل الأول ها فلا شيء إيه قبله أنت متخيل متخيلة في المعنى ديت أول فلا شيء إيه قبله وفي في الطحاوية وصف غير صحيح اللي هو قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قديم بلا ابتداء خطأ وصف ربنا عز وجل بالقدم خطأ الصواب الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء إيه بعده معي أخي الفضل فربنا عز وجل أول لا شيء قبله طيب صفات المولى عز وجل أولية بأوليته وأزلية بأزليته ولا صفات ربنا عز وجل متأخرة عنه ها أحسنت يبقى ربنا سبحانه وتعالى الأول بص- بذاته وبصفاته عارفين إيه السر في كده لو لم نقل هذا وقلنا أن الله عز وجل خلق لنفسه صفات بعد ذاته لكان ربنا قبل خلق الصفات ناقصا تعالى الله عما يقولون معايا يا اخوانا يبقى علم ربنا عز وجل ازلي بازليته فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى واضحه يا اخوانا الجزئيه دي مفهوم مس- مساله وليس في السنه قياس يبقى في الامور العقديه نسلم للنص الشرعي ونكل الكيفيه الى الله عز وجل يبقى ي- يجيء ربنا عز وجل يوم القيامه خلاص يجيء ويكشف تبارك وتعالى عن ساقيه نؤمن ونسلم فيخر لله عز وجل كل من سجد له في الدنيا أما من كان يسجد رياء وسمعة فيتحول ظهره إلى صفيحة مع قفاه فلا يستطيع السجود نؤمن بذلك ولا نضرب له القياس ولا نستخدم العقل في هذه النصوص الوقت خلص ها واضحه يا اخوانا الجزئيه دي الله يبارك فيكم ارجو ان تعض على هذا بنواذجك حتى لا تنحرف في اعتقادك طبعا احنا عشان نتكلم عن باقي مباحث العقيده دي امور كثيره جدا ولكن ديت بمثابه اصول يبقى ساعه ما يجي لي نص عقدي ما ينفعش استخدم في قياس اقول ازاي قال لا، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ده انا ه- نمت على راجل وهو بيموت ما حسيتش ولا ببالك ولا حاجه نقول هنا ما ينفعش العقل هنا لان هذه الاشياء فوق مدركات العقل والله عز وجل اعظم من ذلك واخفى علينا هذه الاشياء لان العقل مدركاته لا يتحملها وهذا الذي اشار اليه ربنا عز وجل في قصه طلب نبيه وكلمه موسى بن عمران ان يراه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني أي في الدنيا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى إيه صعقا يبقى الجبل مع صلابته وقوته وعظمته ورسوخه لما تجلى المولى عز وجل له ساخ الجبل يبقى ما تحملش طب يبقى انا وانت تحمل يعني دلوقتي لو احنا جبنا لودر ودخلناه فيك هيخليك شوربه ماجي طب لو راح في الجبل الجبل هيدغدغه واخد بالك انت ازاي عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابي ذر الغفاري قال ان قرا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه فلما تجلى ربه للجبل قال ووضع النبي صلى الله عليه وسلم طرف ابهامه على طرف خنصره وقال تجلى مثل هذه واخد بالك وهذا ليس فيه تمثيل ولا تشبيه ولكن من باب ضرب المثل لتقريب المعنى الى الاذهان عند الطبراني بسند صحيح من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا هذه الايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دك قال قال ابو ذر وضع النبي صلى الله عليه وسلم طرف ابهامه على طرف خنصره وقال تجلى مثل هذه تجلى مثل هذه فالجبل اتحول الى ايه دك وخر موسى صاعقا واضحه يا خمن الامور ديت يبقى نقف عند قول الامام المبدل وليس في السنه ايه قياس حد عنده اي استفسار في اللي قلته بره اللي قلته لا لان انا م- م- مصمم نفسي على اللي قلته بس اتفضل ايوه لا لا يستخدم الا في حق الله عز وجل لا قياس الفقه اللي هو قياس العله بس معايا في فرق بين إن احنا قياس العله بينقسم الى اقسام قياس فاسد وقياس صحيح ودلاله الاولى اما تقسيمه القياس على وجه العموم ثلاثه اولى والشمول وال- والعموم او اللي هو قياس العله قياس العله بينقسم الى اقسام اللي انت تقصدها معايا يا اخوانا كده ها اي استفسار في المخوض تفضل ها هذا ليس بتشبيه ولكن من باب ضرب المثل لتقريب المعنى الاذهان تفضل أه، ان شاء الله ليس فيه بأس معايا يا اخوانا تفضل نعم ما احنا بنقول لك ضرب المثل تشبيه شيء بالشيء لتقريب المعنى الاذهان ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فانا ب- ب- ب- بشبه العبد الموحد لله عز وجل برجل عنده عبد خالص له فالعبد قايم في خدمته ومحدش مزعله وبين العبد المشرك بعبد له شركاء متشاكسون يبقى بنضرب مثل من البيئة أو من الواقع لنقرب المعنى الأذهان أما التشبيه المذموم أو أن الله سبحانه وتعالى مثلا إيه له يد كأيدين مثلا يعني أو يستوي كاستوين هذا المحرم ولا يجوز والله تبارك وتعالى أعلم عنه ها؟ قياس الشمول قياس الجزئيات على الكليات يعني عندي ثوابت مجمع عليها وفي جزئية من هذه الكليات فبقص عليها ماشي يا أخوانا كده فين يعني بعض الإخوة في المسجد يوم طالع معلي الناس فكرته آه، يعني إثبات الله على الاستواء آه، قال يا- يعني الله له يد الله له قدم بين الكتاب والسنة تنسى الأمة لا- لا يزيد ولا ينقص هل هذا ينكر عليه هذا؟
ده هو ده العلم يعني اخونا بيسال بيقول واحد بيعلم الناس صفات المولى عز وجل بالكتاب والسنه لا يتجاوز ذلك بفهم سلف الامه يعني قال يا اخوانا الرحمن على العرش استوى استوى استقر وارتفع اما كيفيه الاستواء فالله اعلم فالاستواء معلوم والكيف مجهول و- والسؤال عنه ايه بدعه واخد بالك وربنا سبحانه وتعالى له يد ولكن ليست كايدينا لا ندري عن كيفيتها شيء وربنا عز وجل يجيء وينزل ولكن لا ندري عن كيفية مجيئه ولا عن إيه كيفية نزوله هذا هو الصواب واخد بالك وده يا اخوانا من أول أبواب العلم أن يتعرف الإنسان على ربه الذي خلق لعبادته واضح يا اخوانا الكلام؟ جزاكم الله خيرا نعم عاوز دليل واخد بالك نقف حيث وقف النص جزاكم الله خيرا آه، ادي شوط ما شوط عشان اقدر ازعل شويه كمان واقفين على يد في العقيده في ال- في اي قاعده يرحمه قدها خلصت ها ده موجوده هنا بت- ب- موجوده جبهه لك ها وهو تجيبها طب ايش يضمن ان انت تجيبها وتيجي